السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، أهلا بيكم في هذا البرنامج اللي بنحاول آه، من خلاله آه، نقيم علاقة مع كتاب ربنا سبحانه وتعالى الحقيقة آه، ربنا سبحانه وتعالى لما أراد تكون علاقة المسلمين بكلامه وبكتابه آه، كانت إرادته إنها ما تكونش علاقة سطحية آه، في حياتنا الإنسان المخلوق الاجتماعي ده آه، له دايرة معارف واسعة جدا في ناس كتيرة جدا بنعرفهم في حياتنا بنعرف آه، زمايل في الشغل زمايل في الدراسة آه، بنعرف آه، جيران بنعرف آه، ناس معرفة سطحية اه عارفه من بعيد كده عارفه شكلا آه، بتبتدي دايرة المعارف دي تقل بالتدريج ويبدأ آه، واحدة واحدة كده آه، العلاقة تبقى أكثر قربا وأكثر عمقا آه، تقل اكتر تلاقي في ناس تقدر انك تتكلم معاهم تقدر انك تخرج معاهم تقدر انك انت تأنس بصحبتهم لكن قليل قوي في الحياة دي اللي ممكن تقول عليه صاحبك اللي ممكن تقول عليه في علاقة صحبة بينك وبينه علاقة الصحبة دي هي العلاقة اللي الله سبحانه وتعالى أراد إنها تكون بيننا وبين كلامه بيننا وبين كتابه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن علاقتنا بالقرآن اتكررت كلمة الصحبة دي اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لمين؟ لأصحابه شفيعا لأصحابه البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان تزودان عن صاحبهما تزودان عن صاحبهما عن مين؟ عن صاحبهم عن اللي علاقته بيهم كانت علاقة صحبة هتجد أحاديث كثيرة جدا تجد أن مثلا من ضمن الأحاديث يقول إن القرآن يلقى صاحبه يوم ينشق عنه قبره يلقى مين؟ صاحبه شوف اللفظ بيتكرر إزاي يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها كل دي أحاديث وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا إنها تكون علاقتنا بكتاب الله عز وجل علاقة صحبة علاقة الصحبة دي أنا آسف إن أنا أقول إنها مش هتتأتى بالطريقة اللي إحنا بنتعامل فيها مع القرآن مش هتتأتى بإن إحنا نتعامل مع القرآن آه، على فترات متباعدة جدا مش هتتأتى إن إحنا كل ما نتذكر القرآن يبقى في رمضان بس وحتى لما نتذكره في رمضان يبقى علاقتنا منصبة على قضية الثواب وقضية الثواب دي قضية عظيمة جدا وشيء رائع جدا ان احنا ناخد ثواب بقراءتنا للقرآن بس هل تتصور ان الله سبحانه وتعالى انزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كلامه وكتابه وانه قال له يجاهد به فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهل تتصور أن يكون كل هذه الآيات التي نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتعامل مع القرآن وكذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا وأن ربنا يسميه الموعظة والنور والروح كل ده عشان حضرتك تيجي النهاردة في رمضان تقرأ عشان تاخد بس بالحرف عشر حسنات هي دي كل علاقتك بالقرآن هل تتصور أن الصحبة ممكن تقوم مع كتاب الله عز وجل من بس هذا المنطلق انك انت عايز تاخد ثواب ولا الموضوع ممكن يتخطى الى درجه اخرى الى انك تبدا تعرف تبدا تقيم علاقه مع الصور تبدا تقيم علاقه مع الايات تقف مع الايات وقفات مختلفه هو ده اللي احنا عايزين نعمله في هذه السلسله وفي هذه الحلقات عايزين نخبط على الباب الكتاب اللي احنا بنتكلم فيه والحلقات عنوانها طرقات على باب التدبر عايزين نخبط على الباب لعله يفتح لنا لعلنا ندخل في لحظة ما لعل بعد ما ندخل تبدأ الصحبة وتبدأ العلاقة ويبدأ فعلا يقال عنك صاحب القرآن عايزين نقيم علاقة تدبرية مع كتاب الله لما نسمع الآية ما تعديش كده علينا من منطلق بس يا آيات بتتقرأ يا سلام ونمصمص الشفاه ويبقى كل همنا إن إحنا عايزين نسمع صوت جميل أو نقول الله الله يا عم الشيخ إيه الجمال ده من غير ما نفهم المعنى اللي بيقال من غير ما ناخد بالنا من التوجيه في ناس حياتها اتغيرت بآية من كتاب الله عز وجل الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض ده كان قاطع للطريق كان يعني في درجة من درجات البعد مش درجة عادية ده كان شيخ منصر زي ما بيقولوا حاجة يعني إنسان بلطجي بعيد قاتل إيه، سارق يعني حاجة بشعة جدا وكان في لحظة شهوة في لحظة معصية بيتسلق بيت عشان يوصل لمعشوقته هيقابل واحدة جارية في الحرام وهو بيتسلق البيت يسمع آية الآية دي تغير حياته إنه يقيم صحبة مع القرآن ومع العبادة لغاية ما يلقب لقبه بعد ما كان قاطع للطريق بيخوف بيه أو يخوف الأطفال بسيرته أصبح عابد الحرمين بإيه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق مجرد انه اقام صحبه في اللحظه دي واقام علاقه وثيقه مع القران انه ادرك ان الايه دي نداء وسؤال الم يأني الذين امنوا وانا من الذين امنوا أنا ده انت قطع طريق اه بس انا انا ما كفرتش انا مؤمن انا مصدق بكلام الله عز وجل تصديق مقتضي للقبول والانقياد والاقرار وغير ذلك من المعاني اللي في الايمان فلما سمع الايه والله بيساله الم يأني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل الحق قالوا بل آن يا رب بلى قد آن أي آن الأوان جاوب جاوب السؤال هنا اتغيرت حياته بآية من كتاب الله عز وجل بآية في ناس اتغيرت حياتها بآية في ناس اتغيرت حياتها بصورة من كتاب الله كما ورد ببعض الآثار عن سبب إسلام سيدنا عمر وانتوا عارفين إن أسباب إسلام سيدنا عمر أهل السير اختلفوا فيها كان من ضمنها وإن كان في بعض أهل العلم ضعف لكن بنقول استئناسا إنه سمع تلاوة لسورة طه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم سمع الآيات شوف احنا بنسمعها ازاي شوف احنا بنقرأها بس لما نزلت على قلب سيدنا عمر كانت مختلفة تماما غيرت حياته بالكل وهي دي أعظم غاية وأعظم هدف مفروض تحطه قدامك وانت بتقرأ القرآن سواء في رمضان أو في غير رمضان أنا عايز أقرأ القرآن عشان أتغير الله عز وجل لما أنزل هذا الكتاب أنزله مش عشان بس يكون ترانيم تعبدية مش عشان نسمع في صلاة التراويح حاجة بس نقضي بيها الوقت مش عشان ناخد ثواب طب ما احنا ممكن ناخد ثواب بحاجات كتير جدا ما احنا ممكن الاذكار لا- لا حول ولا قوه الا بالله كنز من كنوز الجنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الباقيات الصالحات آه، الحمد لله تملا الميزان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل دي اذكار بتاخد عليها ثواب عظيم جدا ايه الفرق بقى بينها وبين انك تقرا تقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى انك انت تحاول انك تعيش مع القران وتعيش مع ابطال قصص وانك تسمع قصه اصحاب الكهف تبقى كانك بتطلع معاهم الجبل عشان تأوي الى الكهف وتروح مجمع البحرين مع سيدنا موسى عليه السلام عشان تطلب العلم وتروح مشارق الارض ومغاربها مع ذو القرنين عشان ت... تعيش مع الايه تقيم صحبة مع كتاب الله عز وجل ده اللي احنا عايزين نطلع بيه من هذه السلسلة من الحلقات عايزين ترجع لنا الروح تاني نرجع القرآن الروح يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى يقول كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الروح الروح دي هي اللي بتفرق بين الحي والميت الجثة الهامدة الميتة الباردة التي لا حراك فيها كانت من ثواني بس بتملأ الدنيا صخبا وبتملأ الدنيا نشاطا وفجأة تحولت إلى جثة بإيه لما نزعت الروح يعني الروح دي هي الحياة هي سبب الحياة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا احنا بقى عايزين الروح دي ترجع لنا عايزين نحس بالقرآن عايزين نعيش جنة الدنيا مع القرآن هذا لن يتأتى أبدا إلا بالتدبر التدبر اللي كثير من الناس بتظن انها يعني مثلا وظيفه خاصه بالعلماء فقط بالمفسرين فقط آه، ان آه، التفكر في القران او في ايات القران دي حاجه ماليش دعوه بيها انا راجل مسلم عادي انا مالي انا بس اقرا قران واخد ثواب وخلاص لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث لما نزلت عليه ايات في خواتيم سورة آل عمران قال نزلت علي اليوم آيات ويل لمن سمعهن ولم يتفكر أنا- يعني التفكر في آيات الله اللي احنا بنعمله في هذه السلسلة من الحلقات التي أسأل الله عز وجل أن يتقبلها إن احنا بنعمل واجب مش بس واجب مش معنى يعني واجب عايز تخلص منه لا ده واجب مفروض عليك انت مفروض ان انت لو ما عملتش كده في بعض الايات لو انت ما تفكرتش فيها النبي قال ويل عارف يعني ايه ويل ويل ده وادي في جهنم تتعوذ منه الانس والجن ويل ده يعني عقوبه العلماء الاصول يقول لك ان وضع عقوبه على الشيء دلاله على فرضه على ترك فرض عقوبه على ترك الشيء دلاله على فرض هذا الشيء او وضع عقوبه على الشيء دلاله على تحريمه يعني المساله العقوبه دي بتخليك تنتبه قال- النبي صلى الله عليه وسلم الرحمه المهداه بيقول ويل لمن سمعهن ويل يعني ايه يعني انا النهارده لو انا ما تفكرتش في الايات دي يبقى انا عليا عقوبه لما ربنا سبحانه وتعالى بيسال بيتس- بيسال في كتابه افلا يتدبرون القران اكتر من مره ام على قلوب اقفالها لما يبقى تشبيهك ان قلبك عليه قفل انت متصور كده ساعتها ان التدبر طرف ربنا بيقول لك افلا يتدبرون يبقى اللي ما بيتدبرش على قلبه اقفال على قلبه ران على قلبه اغلاق احنا بقى عايزين ان ما يكونش على قلبنا هذا عايزين نوصل من خلال هذه الحلقات ان احنا نحيا بالقران او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا وعايزين التصور او زي ما بيقولوا ال concept بتاع ان من التص- الت- التدبر ده حاجه خاصه باهل العلم فقط وان آه، انا راجل عادي ماليش في التدبر او انا بس مطلوب مني ان انا اقرا عايزين نلغي التصور ده عايزين نفهم لا احنا احنا نقدر نتدبر نقدر نقف مع الايات نقدر احنا طبعا مش هنقدر نعدي على القران كله على كل ايه ده عايزه اعمار لكن اللي هنحاول نعمله في الحلقات دي ان احنا نمسك آية آيتين ناخد من الجزء اللي ه... يعني هيبقى كل يوم هنحاول ناخد من جزء من أجزاء القرآن ال 30 جزء في 30 حلقة بإذن الله لكن احنا النهاردة آه، عايزين نبدأ بس دي دي مقدمة بنقول فيها احنا منهج الشغل بتاعنا هيكون ايه في هذه الحلقات اهم حاجة عايزين نوصل لها وعايزك تطلع منها وكل مرة هكررها في كل حلقة انك تقف مع الآية انك لما تسمع كلام الله سبحانه وتعالى ما تعتبرش ان انت بعيد عن الكلام ده انك تتذكر انك وانت بتسمع الله يكلمك لما النا- لما سيدنا ابو بكر الصديق سمع آم، قول الله سبحانه وتعالى ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم سؤاله أجاب قال له بلى يا رب نحب أن تغفر لنا هو دي العلاقة مع القرآن لما سيدنا أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع أن الله عز وجل يستقرض المؤمنين من ذا الذي يق- يقرض الله قرضا حسنا قال إيه ساعتها قال او يستقرضني ربنا قال نعم يستقرضني ربنا قال طب خ- ازاي يس- طب البستان قرض لله على طول نفذ على طول تعامل مع القران من هذا المنطلق من منطلق ان انا انفذ وان أنا ربنا بيكلمني وان انا لما اتسال ارد ولما انادى البي البي زي ما اي حد بينادى المفترض ان هو لما يبقى عارف ان النداء موجه ليه لو بيحترم اللي بيناديه لو بيحب اللي بيناديه لو عارف اللي بيناديه لازم يرد احنا عايزين من خلال هذه الحلقات ان احنا نتعامل هذا التعامل مع القران نحن نقيم صحبه مع كتاب الله نحن نكون من اصحاب القران الذين ياتي لهم القران شفيعا يوم القيامه هنخبط على الباب باب التدبر من خلال ان احنا نحاول نعرض كل مره ايه او ايتين او ثلاثه حسب ما ربنا يتيسر في وقت هذه ييسر لنا في وقت هذه الحلقه ونقول ان احنا نقدر نتدبر ونقدر نتفكر في ايات الله ونقدر نقف ونقدر نشوف توجيهات الايات في حياتنا وايه اللي اتغيره في حياتنا باذن الله لعل باب التدبر ان يفتح لنا نكون من المتدبرين من الذين يصاحبون القران اسال الله عز وجل ان نكون جميعا هكذا وان يرزقنا حسن تلاوه القران وفهمه والعمل به وان شاء الله نلتقي معكم في الحلقه الجايه مع وقفات وطرقات على تدبر على باب تدبر سوره البقره ان شاء الله ابقوا معنا في هذه السلسله واسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته